بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ترى أحوال القلوب إيه وعلى مدى الأيام التمانية اللي فاتوا كل مرة كان القلب بيتقرب ويا ترى بندوق وبنستشعر ويا ترى المعاني بدأنا نحس بيها حبتين وبننفذ البرامج العملية اللي بنتكلم بيها وبدأنا نتنسم انسام الانس نسيم الانس زي ما ابن رجب الحنبلي بيقول استنشاق نسيم الانس ان الواحد كده يبقى قلبه مستشعر الانس بربنا سبحانه وتعالى واحنا كل مره نتعرف على ربنا الكلام على ربنا لا يمل والكلام على ربنا القلب لو نطق دلوقتي لنطق وقال قولوا لي من الكلام ده كتير سمعوني كتير انا عايز اعيش في رياض ربي وسيدي ومولاي ده إذا كان ربنا بيقول في أثر القرآن اللي هو كلامه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا في الآية دي معناها إيه؟ ربنا بيقول لو في قرآن لو في كتاب مقروء يبقى ليه تأثير إنه يسير الجبال الجبل يتحرك ويسخر ويتحرك من مكانه اللي هي الجبال الأوتاد الرواسي يتحرك بكلام يتحرك بكتاب لكان هذا القرآن لو الميت يتكلم لو الأرض تقطع يبقى بتأثير القرآن فتأثير القرآن قد إيه ده لو الإنسان ميت يتكلم فلو القلب لسه ميت المفروض يتكلم المفروض يبدا ينطق المفروض يبتدي يستشعر المفروض يبتدي ينبض دلوقتي بحب الله ويستشعر القرب من الله واحنا ماشيين مع اسماء ربنا وصفاته مع خواتيم سوره الحشر وخدنا كن في حضرة الملك في الحلقة اللي فاتت وعشنا مع الملك الملك سبحانه وتعالى الملك الملك المليك سبحانه وتعالى وهننتقل الى اسم جميل قوي هيعلمنا معنى رفيع وغالي وعالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيختار له وقت معين عايزين نتعلمه وهو اسم الله القدوس يمكن الاسم احنا ما بندعيش ربنا كتير بيه يعني ما تلاقيش ناس بتقول ما بقاش فاهم يعني اللهم اغفر لي يا غفور اللهم ارحمني يا رحيم اللهم اكرمني يا كريم انما يا قدوس قدسني مش فاهم يعني ايه قدسني اصلا يعني ايه مقدس يعني ايه شيء فيه القدسيه القدوس معناه حاجتين المنزه من العيوب يبقى فيها معنى التخليه والتنزيه وفيها معنى البركه فيقال مكان مقدس اي مبارك مكان طاهر طاهر خالي من الاشياء من المعايب لو اتقال على المكان كده انه ده مكان قدسي مكان مقدس فاسم الله القدوس فيها المعنيين دول وهم دول المعنيين اللي احنا عايزين نعيش انوارهم ونستقي من فيوضاتهم معنى القدسيه بمعنى التزكيه والتخليه والمعنى الثاني معنى البركه اللي احنا مفتقدينها في الحياه طيب كيف تكون عبد الله القدوس الاول شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاسم ده فين كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول في اذكار الركوع والسجود يقول ايه سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح وهو راكع وهو ساجد وكان لما ينتهي من الوتر آخر صلاة الليل النبي قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم أي في الليل وترا آخر صلاة الليل كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الملك القدوس ويمد بها صوته سبحان الملك القدوس اشمعنا في الوقتين دول في صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بيفرغ من صلاة الليل كان يستشعر أن هناك من العبوديات والأشياء التي يحتاج أن يتقرب أكثر إلى الله بها لا لا لا كان يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغن على قلبي انا حاسس ان انا مقصر النبي غير مقصر النبي كل اعماله صلى الله عليه وسلم فاضله بس يقول اه شوفوا انا قد ايه النبي اللي كان بيصلي حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ما هو انا عشان عندي بشريتي بقى فمش قادر اعمل اكتر من كده كان المفروض اعمل اكتر من كده سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فكانه بيستشعر المعنى ده اللي بتقوله الملائكه اللي الملائكه اللي ساجده تحت العرش اللي هترفع راسها وتقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فكان النبي بيقول كده سبحان الملك القدوس انت يا رب المبرأ من العيوب انما احنا اللي فينا العيوب انت يا رب القادر على كل شيء انما احنا نعجز عن اشياء فهو ده فبيستشعر المعنى ده وفي نفس الوقت في الركوع والسجود كده مقام الخضوع والذل انا بخضع امتى لاني عارف نقصي وعارف عيبي وعارف آفاتي فأنا وأنا راكع بقول سبوح قدوس وأنا ساجد بستشعر المعنى ده فبيبقى بتأتي بمقام الذل والافتقار لربنا سبحانه وبحمده طيب لو احنا عايزين يكون لينا شيء في هذا الباب عايزين نبقى عباد وإماء القدوس وعايزين نتواصل بربنا وندعي ربنا باسمه القدوس نعمل ايه إذا كان ربنا منزه عن العيوب يبقى العبد المفترض إنه يسعى في تطهير نفسه اللي هي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيه ويزكيهم ويزكيهم كلنا أصحاب عيوب كلنا كلنا من اتقى الاتقياء لافجر الفاجرين كلنا عندنا عيوب وعندنا ذنوب وعندنا خطايا وكل بني ادم كذلك وكلنا بيستحوذ علينا احيانا الشياطين ويوسوس لنا الشيطان وينسينا ذكر الله تبارك وتعالى وربنا يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا بعد ما يقول انه الشيطان وتأثير الشيطان ده خطير جدا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فيجي يقول أنتوا مش قد الشيطان ولا تستطيعوا أن تتزكوا من أثر الشيطان إلا بفضل الله وبرحمته إلا بأن ربنا يختصنا برحمته سبحانه وتعالى فيقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ربنا اللي يطهرنا شوفوا ربنا لما يريد اصطفاء العباد يربط الموضوع ده بالتطهير يربط الموضوع ده بالتزكية فيقول ايه في شأن مريم إن الله اصطفاكي وبعدين وطهركي واصطفاكي في اصطفائين بينهم تطهير بينهم تزكية فلو الإنسان مننا يريد أن يكون عبد القدوس يسعى في تزكية نفسه تقول لي إزاي ايه المطلوب يعني قول لي الكلام العملي اتصرف ازاي اقول لحضرتك اول شيء علينا ان احنا نعترف بعيوبنا وايه ما نعملش الكلام بتاع الحيل النفسيه اللي بيقولوه اهل الدراسات النفسيه اللي واحد يتقمص دوره هو مش دوره ولا يعمل اسقاط الشر بره وبعيد مش انا ولا اصلا ينكر كل ما تقول له او يبرر ويسوغ لا لا لا فاعترفوا بذنبهم الاعتراف بالعيوب والنقائص تخلي العبد مخبت وتخلي العبد ذليل انا معترف يا رب عشان كده ربنا يحب مننا قوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دعوه ذنون ان الواحد يقر ويعترف لما اعترفت بالقيس واقام الله عليها الحجه قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين فاول شيء عشان نتزكى مفيش تزكيه من غير اعتراف لازم ابقى معترف بعيوبي انا نرفز شويه انا بضيع وقت كتير انا الدنيا واخداني حبتين انا ومش حبتين واخداني جدا عشان ما ما بررش لنفسي انا الفلوس بتشغلني جدا عايز يبقى معايا فلوس كتير ده شاغل واخد برج من دماغي انا بسعى في شهوات نفسي انا الحكايه دي متبع لهوايا انا معترف ان عندي اخطائي وعندي عيوبي معترف بده لكن اعرف ان انا لا حيلة لي على ذلك الا بتزكية القدوس فربنا يقول أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول يبقى أول شيء تعترف وتاني حاجة تقول وأنا يا رب من غيرك مسواش وأنا لولا أن تزكيني لا أتزكى مش ربنا قال ولكن الله يزكي من يشاء هو وحده سبحانه وتعالى اللي بيده ذلك فأو تاني حاجة بعد الاعتراف أن تتبرأ من حولك وقوتك وأن تنزل حاجتك بمولاك فاكرين الزم خدمة الملك الزم خدمة مولاك انك تبقى واقف على الباب وتقول له يا رب انزلت حاجتي بك انا مليان عيوب وملهاش غيرك ليه سيد الاستغفار ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي عشان انت هنا بتقوم بالمقام اللي بيقول عليه ابن القيم مطالعة الجناية ومشاهدة المنة يعني ايه؟ يعني انا حاسس انا مين وانت مين يا رب يوم ما العبد يعيش الإحساس ده ويعيش المعاني دي ربنا يفيض عليه من رحمته ويفيض عليه من مغفرته ويفيض عليه من نعمه يبقى كيف تصل إلى هذا المعنى رقم واحد اعترف رقم اتنين عليك أن تتبرأ من حولك وقوتك ثلاثة أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يزكيك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وعايزين نتعلم بقى الدعاء ده عشان ده هيبقى اثر اسم الله القدوس كل مره بناخد دعاء كده نشتغل بيه اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها عايزين نقولها ونحسها واحنا عايشين اسم الله القدوس فنقول ايه اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها طهرني يا رب لو انا صاحب معصيه يا رب لو شهواتي بتغلبني يا رب طهرني يا رب خذ بيدي اليك يا رب ماليش غيرك يا رب ما تحوجني لغيرك يا رب طهرني يا رب زكيني يا رب انت القدوس يا رب فلو زكانا الانسان يبقى شيء تاني ان زكاك اصطفاك إن زكاك اصطفاك المعنى الثاني اللي كان في اسم الله القدوس البركة في أثر ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد أن الله تبارك وتعالى يقول إني أنا الله إذا أطعت رحمت وإذا رحمت باركت وإذا عصيت غضبت واذا غضبت لعنت اذا اطعت رحمت واذا اطعت رضيت واذا رضيت واذا رحمت باركت وابن القيم في كتاب الداء والدواء بيتكلم على عقوبات المعاصي قال من العقوبات الظاهره جدا محق البركه وربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات البركة اللي احنا كلنا بنقول الوقت ما فيهوش بركة الفلوس ما فيهاش بركة الولاد ما فيهمش بركة البركة اللي اتمحقت من حياتنا علشان آثار اسم الله القدوس مش موجودة في حياتنا محتاجين نعيش مع القدوس ونعيش بالمعنيين معنى التزكيه ومعنى البركة ونسأل ربنا أنه يبارك لنا في حياتنا باسمه القدوس وأنه يزكينا ويطهرنا باسمه القدوس واتفقنا على أن احنا نلهج بالأذكار اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قال كان بيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود نقولها زي ما بنقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ونقول بعد الوتر ونتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول سبحان الملك القدوس ونقول اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وننتظر فيوضات رحمة الله ليزكينا ويطهرنا ويبقى القلب موصول بالله تبارك وتعالى اللهم صلنا ولا تقطعنا وأعطنا ولا تحرمنا انك ذو الفضل والمن والاعطاء والاكرام يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل